بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في انجيل لوقا اصحاح سبعة المرة اللي فاتت خدنا مع بعض قصة شفاء عبد قائد المئة وسمعنا ربنا يسوع له المجد وهو بيطوى بإيمان هذا الرجل ويقول لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا التعبير اللي قاله ربنا يسوع له المجد بيدينا فكرة أن الإيمان درجات بعض الطوائف بتعتقد أن الإيمان إما موجود أو غايب والناس تتصنف عندهم مؤمن وغير مؤمن هذا التقسيم او التصنيف يتعارض مع اللي قاله ربنا يسوع في الآية دي لأن الآية دي توحي أن في إيمان في إسرائيل عند ناس كتير إنما الراجل ده إيمانه أكبر أو أعظم أو أجمل من إيمان اليهود المحيطين بربنا يسوع قد يكون إيمانه أقوى من إيمان حتى التلاميذ في الوقت ده فده معناه أن تحت كلمة مؤمن دي درجات كتير قوي فالإنسان مش مجرد مؤمن أو غير مؤمن ده احنا كلنا في لحظة نشعر ان احنا مؤمنين وفي لحظة اخرى نشعر ان احنا غير مؤمنين الراجل اللي جاب ابنه لربنا يسوع عشان يشفيه من الصرع تصنفوه ايه كونه جايب الطفل ابنه لربنا لعله يشفيه ما هو دي درجة من الإيمان هو لو ما عندوش إيمان خالص كان جاب ابنه ليه إنما لما ربنا له المجد سأله سؤال صريح قال له أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن الراجل احتار يقول عن نفسه مؤمن ولا غير مؤمن وراح قال اؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني أمام اللي قال الاثنين قال أؤمن وقال عدم إيماني الأفضل أن الواحد يجي ربنا يقول له أنا قليل الإيمان أنا عديم الإيمان إنما أنا لا أستحق حتى لقب كلمة مؤمن لما الواحد يحط نفسه جنب قائد المئة يقول طبعا احنا فين والراجل ده فين ده قال له أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي قول كلمة من مكانك وعنده ملء الثقة أنه كلمة هتنفذ فكلمة لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا بمقدار هذا كلمة مقدار هنا تؤكد أن الإيمان بذرة تنمو والموضوع ملوش آخر لدرجة أن ربنا يسوع له المجد حط بذرة الإيمان أو بداية الإيمان قال لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل كنت تقولوا للجبل انتقل فانتقل طب ما يمكن في إيمان أكتر من حبة خردل احنا كلنا يمكن ما جبناش ايمان حبة الخردل لكن اكيد في ايمان بدرجات اعلى من كده اللي يؤكد نفس الفكرة ان الايمان درجات لما ربنا يسوع له المجد قال للتلاميذ مرة وهو بيعاتبهم يا قليلي الايمان لماذا شككتم كلمة قليل الايمان يعني عندهم ايمان بس قليل كان متوقع ايمان اكتر من كده وفي مرة تانية التلاميذ قالوا كلمة ربنا يسوع ما اعترضش عليها قالوا له زد إيماننا زوده يبقى ربنا يسوع لو كان شايف ان الإيمان يا موجود يا غايب بس كان قال لهم الإيمان يا موجود يا غايب إنما وافقهم على الكلمة الإيمان ينمو ويزيد ويكبر وعشان كده بنتعلم من القصة دي ان احنا نبص على قائد المئة ونقول له يا رب زد ايماننا عشان نتعلق بكلمة منك ونقول قل كلمة يا رب تتغير الدنيا كلها ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير ما زلنا لو تلاحظوا في منطقة الجليل المنطقة الشمالية المنطقة القروية اللي اتربى فيها ربنا يسوع ولسه ما نزلش ناحية أورشليم واصطدم باليهود بسبب عندهم إنما ما زال في المناطق الفقيرة يكرز ويبشر ويعمل معجزات ربنا يسوع له المجد راح ناحية بلد اسمها نايين وحواليه كتير من تلاميذه وحواليه شعب كبير بقى يلازمه يمشي وراه يتمتع بكلامه ويشوف معجزاته وهكذا فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرمل ومعها جمع كثير من المدينة انتوا عارفين في القرى لما شاب بيموت بتبقى يعني الحكاية صعبة ولما يكون الشاب ده وحيد لأمه بتبقى أصعب ولما تكون أمه وحيدة وأرملة بقت أصعب وأصعب وكعادة الناس الشرقيين زي بلادنا كده تلاقوا تعاطف عام يعني مش يطلعوا لقرايب يطلعوا كل البلد يجاملوا أو يعني يشاركوا في المحزنة دي والبلاد دي ليها زي الأبواب لغاية دلوقتي بعض القرى تلاحظوا إن دي بوابة القرية أو المدينة فربنا يسوع له المجد بيقرب ولقى الزفة دي الحزينة دي فبيقول ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرمل ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي القصة دي لما قروها الآباء الأوائل طبعا لقوا فيها حنان من ربنا يسوع لأن ما حدش طلب منه معجزة لأن في اللحظة دي ما كانش حد لسه يقدر يؤمن ان المسيح له المجد يقوم ميت كان كل ايمانهم انه يعمل معجزات شفاء اما اقامة ميت كانت ابعد من ايمانهم وفي قصة لعازر برضه بالرغم ان مريم ومرسى يؤمنوا بربنا يسوع لاموا المسيح على تأخيره كأنه ما عادش في حاجة تتعمل إنما لو كان جه بدري كان يقدر يشفيه لو كنت ها هنا لم يمت أخي لكن خلاص مات فكان إيمان الناس على قد اللي شافوه لا يتخطى حدود الشفاء أما إقامة الموت دي حاجة ما كانتش لسه حصلت أو يعني أنتوا عارفين إن قصص إقامة الموتى ثلاثة على يد ربنا يسوع ابنة ييروس وابن أرملة نايين والعذر لما رآها الرب تحنن عليها معناه ان ربنا يسوع هو اللي اتعامل مع القصة من غير ما حد يطلب منه فبينما القصة اللي فاتت في ناس شفعت في المريض الشاب المريض وتقدمت للمسيح بطلب في بعض الحالات الميؤوس منها الناس حتى ما بتطلبش انما ممكن ربنا يتدخل برضه يعني ربنا ساعات يعمل معجزات دون أن يطلب الناس وأحيانا يطلب الناس وربنا يعمل معجزة كمان المفسرين شافوا أن الأرملة الباكية دي هي البشرية كلها ليه؟ ما هو البشرية نظامها كل يوم بتودع حد من ولادها وليه سموها أرملة؟ لأنه هي ارتبطت بزوج ميت البشرية مرتبطة بالشيطان والشيطان ده زي الزوج الميت لما الإنسان سلم نفسه للشيطان من زمان بقى هو العائل بتاع البشرية فكأن البشرية دي أرملة وكل شاب وكل نفس من ولادها زي وحيد لأمه بتنوح عليه لأن هم لما شافوا المسيح بيقوم الوحيد ده قالوا هو ده اللي بيعمله المسيح له المجد مع كل البشر ومع كل إنسان وعشان كده القديسين قالوا إن ربنا يسوع جه الدنيا دي وقام بالفداء عشان يخلص الإنسان كحنان منه في التسبحة في بيت في التسبحة يقول غلب الله من تحننه فأرسل وحيده وخلص آدم وكل بنيه صفة الحنان دي غلبت ربنا إنما هل حد يستاهل الفداء لا هل حد حتى كان يستجري طلب ان المسيح يقوم الناس من الموتى يمكن ما حدش كان بيطلب دي فهم شافوا الأرملة الباكية دي هي بكاء كل البشرية عبر كل الأجيال على أولادهم لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي احنا ساعات نشجع بعض ونقول ما تبكيش بس احنا لما نقول الكلام ده كبشر كلام للتشجيع انما لا قوة فيه يعني لما تقول لواحد مكسور ما تبكيش ممكن يقول لك حاجة من اتنين وهو انت حاسس بيها او يقول لك ما تبكيش ازاي والمشكلة ملهاش حل او المصيبة ملهاش علاج انما ربنا يسوع المسيح له المجد لما يقول لواحد ما تبكيش يحقق الحتتين دول لو قال له انت مش حاسس بيه يقول له حاسس بيك كويس قوي حاسس بيك قوي لان ربنا زي ما بيفرح بخاطي واحد يتوب يحزن جدا على كل واحد يهلك وبالتالي مفيش انسان يقول له انت مش حاسس بيا لا يقول له انا حاسس بيك في كل ضيقهم تضايق ربنا يحس باولاده ولو الناس كلها قالت ما تبكيش انما ما عندهاش حل لما ربنا له المجد يقول ما تبكيش يبقى عنده حل ما يبقاش كلام للمهاساة انما كلام هو ربنا له المجد قد وده يفرق المسيح عن البشر ربنا يسوع المسيح ليس انسانا عاجزا حتى يقف في الهم مشاركا وانما هو الاله المتجسد يقف في الهم معالجا يحل المشكلة ويطرد الموت ويحول الحزن إلى فرح تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فعادة القرى بتبقى خشبة وشايلين عليها المنتقل وما كانوش يغطوا ساعتها يعني ما كانوش صندوق يعني ما كانش في حتة الصناديق ولغاية دلوقتي في البلاد الفقيرة قوي أحيانا يلجأوا لكده كون ربنا يسوع وقف ولمس النعش الحركة دي خلت كل الناس تقف لأنه واضح أنه جاي عكس السك فيعني مش حاطط إيده عشان يشيل زي اللي بيشيله لا ده وقف عكس السكة يعني أقف وهنا كانوا بيوقف الموقف كله معناه في حاجة هتحصل وحط نفسه له المجد في مواجهة مع الموت يعني أي حد في طابور الميت يجي ورا تاخدوا بالكم محدش يقدر يقف في طابور الميت ليه؟ لأن محدش يقدر يغير اللي حصل فاحنا كبشر نيجي نقف كل واحد في دوره وحتى عادة الناس يقول لك ما هي أدوار وكل واحد له ميعاد والكلام اللي بنسمعه ده انما ربنا يسوع المسيح ما مشيش في طابور الميت لا ده وقف عكس الطابور يعني وقف الطابور طبعا دي اشاره ان المسيح له المجد لا يهزم بالموت زي البشر ومش هياخد دوره كبشري عادي يموت انما هو اللي هيغلب الموت فجه يتحدى الموت مواجهه صريحه مع الموت مع الميت عشان كده قصد معلمنا لوقا يقول وقف الحاملون اصلها حركة يعني مش متوقعة انت هتعمل ايه لو كان مريض كنا نقول في حاجة انما انت عاوز ايه بالظبط هتعطل موكب ميت يعني برضه تفكرنا بالكلمة اللي ربنا يسوع قالها الواحد هتيجي بعد كده في انجيل لوقا لما قال له دع الموتى يدفنون موتاهم اما انت فاذهب ونادي بملكوت الله سيب الميتين يدفنوا ميتين انما الاحياء اللي زي ربنا يسوع المسيح شغلتهم ايه مش يدفنوا الميتين شغلتهم يقيموا الموت يعني ان كان على الناس اللي في بره دول ميتين لسه ما ماتوش لكن يعني الحكايه اموات في بعض اموات بالروح بيدفنوا الاموات بالجسد انما اولاد ربنا احياء بالروح عليهم يحيي يحيوا موت الجسد مش يت... مش شغلتهم يدفنوا الاجساد الميته شغلتهم يحيوا الارواح اللي بتموت فقال له ما تقفش في طابور الميتين تعال اقف ورايا في الطابور اللي ضد الموت انت تمشي ورايا انا اذهب ونادي بملكوت الله ملكوت الابديه خليك عكس الموت عكس السكه واحد زي القديس امبروسيوس قال كلمه جميله وقال لمس النعش النعش ده خشب اشاره الى الصليب كون المسيح لمس الخشبه اللي عليها الميت يعني قال له ايه انا هطلع على الخشب اهو عشان اقومك انت من الموت انا هتصلب بدالك عشان انت تقوم بقيامتي فلمس النعش يعني لمس الموت او حتى بالتعبير اللي نقوله في الصلاة ايه يا من ذاق الموت بالجسد ساعات نستكتر نقول مات انما المسيح له المجد مات طبعا بالجسد لكن لانه قام على طول بعدها بثلاث ايام نقول يا من ذاق الموت لمس النعش لمس لمس النعش يعني مش مش المسيح اللي هيتشال على نعش ويموت موتة البشر العادية لكنه سيذوق الموت لأجل كل واحد فتقدم ولمس النعش ووقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم وبرضه كتير من الآباء لما يلاقوا القصص غير مسماة بأسماء يقولوا لازم ربنا يقصد إن كل واحد فينا يحط اسمه يعني كل نفس فينا تاخد مرة دور الأرملة الحزينة وتسمع كلمة من المسيح لا تبكي كل نفس وكل نفس فينا تاخد دور الشاب الميت وتسمع مرة تاني من المسيح ايه لك أقول قم كل نفس بدل ثابت كده بدون أسماء معناها اتفضل حط اسمك في الموضوع أنا وأنت النفس الأرملة المكسورة المهزومة أمام أحزان الموت مش كده؟ محدش فينا لم يشعر بالهزيمة أمام الموت مين الوحيد اللي يقدر يعزي صاحب قوة القيامة اللي يديك وعد بالقيامة إما كانش يقوم دلوقتي يقوم بعدين بس وعد القيامة هو اللي يخليك تقبل من المسيح كلمة لا تبكي انما بدون وعد القيامة يبقى بنصبر بعض بأي كلام يعني لا تبكي ملهاش قيمة انما لما يقولها المسيح صاحب القيامة تبقى لها معنى ونمرة اتنين لما يكون الواحد فينا ميت يتقال له لك أقول قم تلاحظوا أن الميت يتشال شيل يعني لا إرادة له أنه يمشي ورا المسيح فمن علامات الموت بالروح او موت الخطيه ان الدنيا شايلاه وشايلاه على فين على قبره وهو ده اللي بيحصل مع ناس كتير قوي الدنيا شايلاهم شيل عشان توصلهم القبر لانه ما عندوش اراده يمشي ورا المسيح في الاتجاه العكسي مغلوب من خطاياه ومش راضي يفوق مش راضي يقوم انما لما يتقال له لجأ قول قوم ايه اللي هيحصل هينزل بعد شويه من على الخشبه وهياخد امه ويرجع عكس الاتجاه يرجع يعيش مش طالع على القبر ايها الشاب لك اقول قم المسيح له المجد اللي قال في لحظه من الزمن كن فيكون وخلق الدنيا كلها هو صاحب نفس الاوردر نفس الامر لك أقول قم هنا يبان أن المسيح لا يمكن يبقى شخص عادي ولا نبي عادي هو لو نبي حتى كان عظيم جدا لازم يصلي ويقول له أي حاجة يقول له يا رب اديني أقوم ده إنما المسيح يأمر بدون صلاة بدون رجوع لآخر عشان يبان انه هو هو هو اللي بيقول قم ده هو اللي قال كن فيكون قبل كده هو هو الله الخالق وحده والله القادر على كل شيء فدي من المعجزات اللي تبرز تماما ان المسيح له المجد وان كان في الصوره انسان نبي رسول ولكنه بالحقيقه الله الظاهر في الجسد لك اقول قم احنا الكنيسه لما تقرا علينا الفصل ده تقصد بقى المعنى الروحي لان كل الاباء قالوا الأهم من القيام بالجسد القيام بالروح ليه الشاب ده بعدها بكم سنة حصل له ايه مات تاني عاش له 30 40 50 سنة وبعدين مات انما الشاب اللي ميت في الخطية ده هيروح جهنم لو قام من موت الخطية كده تحول مساره الأبدي من نار أبدية إلى نعيم أبدي ده المهم قيامة بالروح هي الأهم دائما وعشان كده لما يجي واحد يقول كان نفسي ربنا زي ما قوم ابن أرملة نايين يقوم حبيبي نقول له الأهم أنه قام بالروح أما القيامة بالجسد كلنا مستنيين لها ميعاد في اليوم الأخير كله هيقوم بس دي مسألة مواعيد لأن واحد يقول طب مش اللي قوم ثلاثة مش كان يقوم كل الناس طب ده ما قومش يوحنا المعمدان نفسه صديقه يوحنا المعمدان الوحيد اللي خد لقب صديق العريس مات هيجي في القصة بعد شوية واستشهد المسيح ما قوموش ما قومش عشرات ومئات من الناس اللي ماتوا في وقت ربنا يسوع المسيح ما قومش يوسف النجار اللي خدمه ورعاه قد 16 سنة فإذا ربنا يسوع مجرد بيدي عينات بس من النصر على الموت إنما وعدنا كلنا إنه في اليوم الأخير كله هيسمع نفس الصوت أيها الشاب لك أقول قوم وده اللي قاله المسيح له المجد ستأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله وعشان الناس ما تفتكرش انه ده كلام عمل البروفا قدامهم قدام قبر العازر وقدام نعش الشاب المحمول وراهم هيحصل ايه تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله فيقوم الذين صنعوا الصالحات لقيامة الحياة والذين صنعوا السيئات لقيامة الدينونة إنما الأهم لما تسمع الصوت ده وتقوم هيبقى مصيرك ايه بقى لو كنت قمت مع المسيح هنا كده انت كده ماشي صح داخل على قيامة الحياة الأبدية لو ما كنتش قمت هنا تبقى الحكاية تخوف أوي عشان كده يقول ايه يا بخت اللي له نصيب في القيامة الأولى طوبى للذين لهم نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم ايه القيامة الأولى الحق قوم وانت عايش الحق قوم وانت لسه ماشي على رجليك كده الموت ما يغلبكش أبدا إنما لو مت بدون أن تذوق القيامة الأولى يبقى حتى القيامة الثانية مش لصالحك هتفاجأ بقيامة الدينونة إنما اللي قام مع المسيح بالمعمودية اتدفن وقام وقام مع ربنا يسوع المسيح بالتوبة وقام من موت الخطية وعاش مع المسيح دائما بفكر القيامة يعني كل ما الشيطان يجيبه لتحت هو يقوم مع المسيح من الخطية يسقط ويقوم كل اللي داء القيامة هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت يعني الشاب اتعدل طبعا مفاجأة عجيبة قدام المرة دي جمهور من الشعب تلاحظوا في أول الكلام في جمع كثير مصاحب للمسيح جاي ماشي وراه وفي جمع كثير داخل طالع من المدينة يودع الشاب ويدفنه والتقى الجمعان الجمع اللي ماشي ورا الميت والجمع اللي ماشي ورا المسيح التقى الموت بالحياة وغلب المسيح له المجد والكل هلل لعمل المسيح المعجزي وطبعا معجزة في عيون الآلاف عشان ما يطلع حد يجي يحاول ينكر لا ده معجزات المسيح ما اتعملتش قدام شخص واتنين قدام آلاف مؤلف ولن يكون مثل الأم اللي تأكدت أكتر من أي حد إن ابنها مات فعلا لحسن واحد يدعي إنه ما مات لا مات الآباء برضو تأملوا في القصص الثلاثة للقيامة وقالوا بما أن ربنا يسوع المسيح شغلته يقوم الموتى إن كان بالروح أو بالجسد اختار ثلاث عينات طفلة ماتت في سريرها ويدوب لسه ميتة وشاب مات وشايلينه عشان يدفنوه وثالث دفن في القبر أربعة أيام عشان يقول إيه الموتى بالخطية درجات في واحد الخطية لسه غلباه جديد وفي واحد واخدينه على القبر يعني ايه مات وشبع موت في الخطية وفي واحد الخطية يعني غلبته و... ونتنته انما المسيح له المجد قادر على اقامة الكل في واحد يكون جديد على عالم الخطايا زي طفل وماله ربنا ينقذه وفي واحد شايلينه للقبر يقولوا عليه مفيش فايدة وفي واحد أصعب من ده كله تملك منه الموت وعاش في الموت سنين إنما برضه ده له إقامة المسيح له المجد يقيم الكل فهو اختار ثلاث درجات من المستحيل عشان يكسر المستحيل وثلاث عينات مختلفة وتلاحظوا ان في الثلاث الكتاب اظهر ان الناس واقفة عجزة لان هي دي قضية الانجيل كله العجز امام الموت الانسان يقول ويعيد ويزيد ويحب يعمل اي حاجة يجي عند الموت يقف ما يقدرش يعمل حاجة خلاص ييروس ومراته واقفين منهارين قدام طفلتهم لا حول ولا قوة شاب ابن أرملة نايين قدام أمه بتنوح والكل بيواسيها ولا عزاء ولا عذر الأختين بيعاتبوا ربنا يسوع وبيلوموه عجز كامل قدام الموت إنما المسيح له المجد يكسر الموت أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هول إذا قصص إقامة الأموات هي دليل على لاهوت المسيح له المجد ودليل أيضا على عمله المسيح جاء إلى عالمنا ليدخل القيامة ويحررنا من سلطان الموت ويقول لنا الشاطر اللي يقوم بإرادته معايا بالروح وأنا وعده بالقيامة بالجسد في الآخر عشان كده بقينا نقول إيه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال بل هو انتقال وتلاحظوا أن ربنا يسوع لا ينفعل انفعالات البشر العادية قدام الموت يعني لما دخل بيت يايروس لقاهم كلهم بيصوتوا ويعيطوا لسه ميت قال لهم لا تبكوا نفس التعبير اللي قاله للأرملة إنها نائمة قاموا ضحكوا عليه وفي قصة لعازر قال لعازر حبيبنا قد نام أنا رايح أصحيه وكأن ربنا يسوع المسيح طبعا ما عندوش اي خوف من الموت ولا انزعاج لانه عارف كويس انه يقدر يصحيه لكن لما بكى قدام قبر العازر عشان يشاركنا الاحزان عشان محدش يستكتر علينا الدموع في الفراق لا هو بكى مشاركة لمريم ومرسى قدام القبر لكن لم يبكي بكاء البشر العاجز قدام الموت إنما بكى بكاء المشاركة والحب لكن يقول الكتاب صرخ يسوع لعازر هلم خارجا يعني الأمر جاي أمر عسكري صرخ يسوع هلم خارجا ما حدش يقدر يقول لا في اللحظة دي ولا شياطين الدنيا كلها لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه شوفوا بقى الحنان الفائق هتقول ايه مش وقته شوف امك دلوقتي منتهى الحنان لأن ربنا يسوع المسيح حاسس بقلب الأم وعارف العذاب اللي هي فيه هتقول ولا هتعيد وأنا شفت وما شفتش ما تقولش حاجة دلوقتي خلي أمك تشبع بيك الأول دفعه إلى أمه يعني مش قال لهم مثلا اسمعوا بقى مات بجد ولا ما ماتش احكي لهم لا احكي لهم ايه خليك دلوقتي في فرحة امك بيك والبهجة اللي هي فيها خدوها الاباء برضو اذا كانت الكنيسة تبكي كل يوم على اولادها اللي بيضيعوا بيموتوا بكاء ارملة على وحيدها فما فيش غير معجزة المسيح له المجد يلمس النعش ويقول لك أقول قم وتبقى فرحة الكنيسة برجوع خاطي واحد أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة وكأن ربنا يسوع المسيح يطلع في الشوارع بره يعمل المعجزات اللي احنا ما نعرفش نعملها ينتشل الموتى اللي ما نقدرش احنا نحييهم انما يجيبهم لنا بعد كده ويدفعهم إلى الكنيسة يقول لهم يلا بقى أكلوهم نفس القصة حصلت في ابنة يايرس غريب جدا في القصة لما يقول إيه قال ليايرس ادوها تاكل طب ما لازم هتاكل يا رب لكن إشارة إلى يلا يا كنيسة كملي دورك اللي رجع لك من تراب الخطية وقبر الخطية تعالي بقى أكليه وغذيه واهتم بيه عشان يسيب الدنيا دي ويبقى بتاع دايما بتاع الكنيسة وبتاع أمه ابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه عشان تعلمه وتأكله وتحييه فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله الشعب الناس مش قادرة تقول أكتر من كده يعني شايفين حاجة ما حصلتش في التاريخ يعني يوم ما أليشع ولا إيليا قوموا ميت زمان فضلوا يصلوا ويصرخوا لربنا إنما المسيح ما صلاش وما صرخش ده أمر لكن هم على قد تفكيرهم أكتر حاجة يقدروا يقولوها ده نبي عظيم لعل واحد ياخد الآية دي ويقول أهو الإنجيل قال عليه نبي عظيم أيوة دي شهادة اليهود اللي لسه بيتحركوا من الإيمان بيه كإنسان عادي للإيمان بيه كنبي عظيم ثم أخيرا الاعتراف بيه كإله حقيقي متجسد دي الحكاية سلمة سلمة بس ده من شوية كانوا اليهود بيتريقوا عليه وبيقولوا ده مش معلم خالص فكونهم اترقوا بقوا بيقولوا نبي عظيم دي خطوة وافتقد الله شعب القصة دي تعلمنا لكي ينقذ الميت لكي ننقذ الميتين علينا نحملهم على صليب ونقدمهم بدموع كثيرة لربنا يسوع ده دور الكنيسة انها تبكي على اولادها حاملة صليب احنا ما نقدرش ننقذ انسان بايدينا الخطية بلعته ما نقدرش دي عاوزة معجزة فعلا واللي منكم بيخدم عارف الكلام ده تقدرش تغير طبيعة إنسان الخطية ملكة أفكاره وجسده بس المسيح له المجد يقدر طب احنا نعمل ايه احنا علينا نبكي بكاء الأرمل ونحمل الصليب وننتظر هذه اللمسة هو لما يلمس النعش خلاص ويقول لك أقول قم ده شغل ربنا احنا علينا بعد كده نأكله دي سهلة بس الحتة دي احنا لازم نطلبها نؤمن ونثق ككنيسة أن المسيح له المجد قادر أن يقيم كل موتى الخطية عشان كده نصرخ في القداس ونقول الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم لأن احنا ما نعرفش نقوم حد على حيله وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع القرى المحيطة انتشر الخبر ووصل بقى لليهودية مش في الجليل بس فوق لا خبر إقامة ميت ده خبر صعب كبير قوي والموضوع شافوه ألفات فأصبحت الحكاية ما تستخباش بأي شكل وده لسه قصة العذر اللي هتسبق الأسبوع الأخير بأيام عشان كده بقى لما المسيح له المجد توج معجزاته بإقامة لعازر اليهود تآمروا على قتل لعازر نفسه من كتر ما بقت الحكاية عن كنترول دي يعني عاوزين يلموا الصيت اللي طلع ده وعاوزين يغلبوا المسيح فعاوزين يخفوا معالم المعجزة وكأنها جريمة فعاوزين يخلصوا من أصحاب المع... من المعجزة نفسها زي العصر فأخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله الأخبار وصلت إلى يوحنا فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر الاعتقاد أن يوحنا في الوقت ده كان في آخر مرحلة من خدمته والبعض بيقول يمكن يكون في السجن تعرفين أن هيرودس سجنه فترة إنما وليكن أن يوحنا في آخر مرحلة في خدمته فتلاميذ يوحنا قالوا ليوحنا المعمدان الأخبار اللي بيسمعوها فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ولفظة الآتي جاية في النبوات في العهد القديم إشارة إلى المسيح يعني في عرف اليهود كلمة الآتي من الكلمات اللي تنطبق على المسيح لأن كل النبوات الأخيرة في العهد القديم بتتكلم عن مخلص آتي يأتي الرب قادم المخلص ده هو المسيح فلما سمع كل اللي بيسمعوه بعت اتنين من تلاميذه يقولوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر وهنا اختلف مفسرو الكتاب الغربيين عن الشرقيين أقول لكم حاجة جميلة بقى عن أبائنا احنا الشرقيين احنا أبائنا الشرقيين كلهم لما ترجعوا للتفسيرات كل القديسين لم يتجاثر واحد انه يقول ان يوحنا شك لحظة في انه المسيح هم فسروها ازاي قالوا لا يوحنا متأكد ان هو المسيح ده هو اللي معمده بايده وهو اللي شهد في يوحنا واحد وقال رأيت الروح نازلا مثل حمامة مستقرا عليه والذي قال لي الذي ترى الروح نازلا عليه مستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القدس هو المسيح الآتي وما فاتش على القصة دي ست شهور على معمودية المسيح ثم أن ربنا يوحنا أعلن له وهو في بطن أمه بأنه ده المسيح وارتقد الجنين بابتهاج في بطن أمه لما قابلت أليصابات العذر بعد كده يشك فيه إذا كان أعلن له بالروح وهو جنين وسجد له وإذا كان حط إيده عليه وعمده وشاف الروح القدس نازل بشكل معجزي ومستقر عليه وإذا كان شهد للمسيح مرارا وتكرارا واللي يقرأ إنجيل يوحنا يلاقي شهادة يوحنا وتفصيلاتها وجم قالوا له أنت المسيح قال لهم ما استاهلش أفك رباط جزمته ده هو جاي من فوق أنا كده كده من تحت من أسفل لكن هو من فوق ومن له العروس فهو العريس أما صديق العريس فيقف ويفرح أنا بتفرج عليه ده هو العريس كل اللي قال ده كله بعد كده يرجع يقول له هو أنت ولا مش أنت طب أمال قال كده ليه كلهم قالوا أن من محبة يوحنا المعمدان في ربنا يسوع وفي تلاميذه ومن إدراكه بالروح أن ساعته جت قرب يمشي يوحنا المعمدان وانتوا عارفين أنه آآ آآ يعني هيرودس قتله في الليلة بتاعت ميلاده عيد ميلاده فعشان يطمن على تلاميذه كان عاوز تلاميذه اللي بيحبوه قوي يروحوا ناحية ربنا يسوع فهو لو قال لهم سيبوني يا أولاد وروحوا مش هيسيبوه متعلقين بيه لأن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء يعني وأعظم نبي بشهادة المسيح فطبعا محبوب جدا من تلاميذه فيقوم يعمل ايه يوحنا بالتضاع يقول لهم روحوا طيب شوفوا كده شوفوا يقولوا له هو انت ولا مش انت هو عارف ان هو طبعا بس هو عاوزهم بعينيهم وبودانهم يشوفوا ويسمعوا فيتعلقوا بالمسيح وينسوه وده الشعار اللي قاله في يوحنا ثلاثة ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص هو كان منهجه كده خلاص المسيح لازم ياخد كل الناس وراه أنا هقف أتفرج من السماء على العروسة وهي رايحة للعريس إنما صديق العريس يقف ويفرح بسبب قلنا لكم إن الطقس القبطي يرسم يوحنا دايما على شمال الهيكل عشان صديق العريس يبقى أقرب واحد ليه تبقى العذراء على اليمين اليمين بالنسبة للهيكل على شمال كنت وأم العريس وصديق العريس زي يوم فرح العريس ففي الكنيسة يبقى العريس المسيح الحمل على يمينه أمه وعلى شماله صديقه ده الطقس القبطي الجميل اللي يقول لنا عظمة هذا الرجل فيوحنا لم يشك لحظة ده إيماننا احنا بقى القبطي الأرثوذكسي وده إيمان القديسين الكبار لدرجة كيرلس الكبير البطرك ال 24 يقول لا يتجاسر أحد أن يشك ولو لحظة في أن يوحنا كان لا يعلم من هو المسيح يعني حتى بيستكتر أن حد يفكر بالطريقة دي الجماعة الغربيين بقى المحدثين عشان ما عندهمش تقدير لعظمة القديسين ولا وعي بروحياتهم واتضاعهم ومحبتهم لربنا هم بيفكروا بطريقة تحليلية نفسية غربية سطحية يقول لك طبعا يوحنا لما اتسجن ضعف وشك وخاف احنا ناخدش على الكلام ده اللي شال راسه على ايده وهو يشهد للمسيح لا يمكن يشك اللي قدم حياته شهادة للحق لا يمكن يشك يشك ازاي فاحنا لا نقبل مثل هذه التفسيرات انت هو الاتي ام ننتظر اخر لان هم اليهود عايشين دائما منتظرين الاتي عشان كده تلاحظوا في زفة مجيء المسيح لأورشليم كانوا يقولوا ايه مبارك الآتي هو ده الآتي فكل الشعب شهد للمسيح ان هو ده المنتظر كلمة الآتي يعني اللي انتظرته اليهود طول السنين هو الذي أتى إلينا باسم الرب هو ده المسيح أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فلما جاء إليه الرجلان قال يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ربنا يسوع له المجد طبعا فاهم صاحبه فاهم صديقه فاهم يوحنا عمل كده ليه فلو قال لهم انا هو يعني ممكن يبصوا له ويقولوا طيب ما هو كل واحد هيشهد لنفسه انما ربنا يسوع لم يجيب هذا ال... على هذا السؤال قالوا له انت ولا مش انت ما جاوبش امال عمل ايه في تلك الساعه شفى كثيرين من امراض وادواء وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين وفي الآخر جاوب طبعا دول تلاميذ يوحنا دول مذاكرين كويس قوي العهد القديم لأن يوحنا المعمدان ده يعني عظيم جدا فمحفظهم الكتاب أجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا كأنه يعني إيه هما بينه وبين يوحنا بس هو فاهم يوحنا ويوحنا فاهمه وهما اللي في السجن بما رأيتما وسمعتما يعني انتوا اسألوا قلبكم وعاوز اقول لهم كده شفتوا ايه وسمعتوا ايه روحوا قولوا ليوحنا اللي شفتوه وسمعتوه عشان وانتوا بتتكلموا عني هتعرفوا من انا اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه طبعا ده قريب لنص موجود في سفر أشعية 35 الكلام ده ينطبق على المسيح له المجد وحده فقال لهم يا بخت اللي ما يتشككش بقى فالتلاميذ لما شافوا وسمعوا بنفسهم ورايحين يحكوا ليوحنا شفنا بعينينا العمي بيشوفوا والارواح الشريره بتخرج مش محتاجين يسالوا يوحنا يطلع ايه بعد كده هم بنفسهم هيقولوا له هو المسيح طبعا وهو دي كده تكمل الخطة اللي عاملها ربنا يسوع مع يوحنا المعمدان عشان يسحب بقية تلاميذه عنده التعبير اللي قالوه اللي قاله ربنا يسوع المسيح مهم بالنسبة لنا كمان لما بيقول اذهبا واخبرا بما رأيتما وسمعتما في ناس لما تبتدي تتكلم عن ربنا تعرف ربنا لأول مرة إنما طول ما هي بتسمع عنه مش حاسة بيه كفاية يمكن دي من بركات الخدمة أو الشهادة للمسيح اذهبا واخبرا بما رأيتما وسمعتما لما تيجي تتكلم انت بتكلم نفسك من غير ما تحس هو انا شفت اعمى بيفتح شفت ميت بيقوم طب ازاي انا لسه بشك طب ازاي يكون حد تاني غير المسيح فربنا بيدينا فرصة ان احنا نتكلم ونشهد عشان ايماننا يثبت ودي من بركات الكرازة والخدمة والشهادة للمسيح ليه بنقول لكم كلكم لازم تخدموا مش لأننا عاوزين وعاظ لكن عاوزين ناس تدوق ولما تتكلم باتضاع هتلاقي نفسها إيمانها أقوى لأنها بتتكلم عن ما رأت وما سمعت طوبى لمن لا يعصر فيا لأن المسيح له المجد داخل على صليب في الآخر وده هيبقى بالنسبة لناس كتير عثرة لأن اللي شافوه بيعمل كل أنواع المعجزات في الآخر يتعلق على الصليب ضعيف دي تلخبط دي دي معسرة عشان كده ربنا يسوع المسيح قال عن نفسه أنا عصرة لليهود ولليونانيين ليه عصرة يا رب قال لأن هم عاوزين ملك عظيم على طول قوي على طول إنما يلاقوني مصلوب دي تلخبطهم طوبى لمن لا يعصر فيه يا بخت اللي إيمانه يثبت بحيث لو شاف ربنا يسوع مذلول في لحظة ما يتشككش ويقول له برضو أنت هو هو أنت اللي قومت الموتى أنت جاي باختيارك تتصلب إنما مش هشك فيك عشان أنت أخذت شكل الضعف مش هشك فيك يا رب طوبى لمن لا يعصر فيه في واحد لما يشوف من ربنا يسوع المسيح معجزات استجابة صلوات بيقول أيوة هو المسيح إلهي وبعدين لما يشوف أيام صعبة وضيقات يقول له هو أنت ولا مش أنت أنا بقيتش عارف هو أنا ماشي غلط هو إيماني غلط إيه اللي لخبطك طوبى لمن لا يعصر فيه هو أنت عاوز تفضل شايف المسيح اللي بيعمل معجزات بس ما هو هيعمل معجزات ويقدر يعمل على طول انما هو جاي كمان عشان يموت ويتصلب اقبل منه الانتصارات واقبل منه كمان الاحزان والالام لان دي ليها مكان ودي ليها مكان ولا تتعثر في المسيح لو لقيته اخذ شكل الضعف او ما استجابش صلوه من صلواتك او غمض عينه عن الاضطهاد والشر اللي في الدنيا لا تتعثر لا تعثر فيه هو عارف بيعمل ايه ليه طوبى لمن لا يعثر فيه كمان تلميذين اللي اتعلقوا بيوحنا المعمدان بعد ايام بسيطة هتجي هيجي لهم اصعب خبر في حياتهم ان يوحنا المعمدان الملاك اللي من السماء لان الكتاب وصفه بملاك ارسل ملاكي قدامك هيموت فجأة على يد ملك بطال ليه تسمح بكده يا رب ليه ينتصر الظلم ليه الملك الشهواني الخاطي ده يقتل أعظم نبي وأعظم مواليد النساء طوبى لمن لا يعصر فيه الساطر اللي ما يشكش ربنا له حكمته هو كمل رسالته وراح السماء إنما ربنا اللي قوم موتى ما قومش يوحنا المعمدان واللي له سلطان على كل الطبيعة والبشر ترك هذه النهاية الصعبة لأعظم مواليد النساء فطوبى لمن لا يعصر فيه فكأن ربنا يسوع بيسند التلميذين وهو عارف ان هم داخلين على شك او تجربة شك لما يشوفوا يوحنا حبيبهم بيتقتل ولما يحسوا بان الظلم غلب ناخذ آخر آية فلما مضى رسول يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أقصبة تحركها الريح ربنا يسوع له المجد مرضاش يمدح يوحنا قدام تلميذيه لألا الناس تفتكر ان ده نوع من المجاملة بعد ما مشي التلميذين بدأ المسيح له كل المجد الإله الحقيقي يشهد بنفسه عن يوحنا المعمدان عشان كده احنا ككنيسة بنحب يوحنا المعمدان جدا بنحطه في مرتبة الملائكة لأن المسيح له كل المجد لم يشهد لإنسان كما شهد ليوحنا المعمدان طبعا الكتاب يشهد للعذراء فوق الكل إنما يوحنا المعمدان خد كلام ما خدوش نبي في الدنيا ولا رسول فقال لهم بصوا بقى هو انتوا طلعتوا البرية ليه في الوقت ده قبلها بشهور كل اليهود خرجوا للبرية لما سمعوا صرخة يوحنا المعمدان يوحنا كان بيقول توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات هذه الصرخة خرجت كل الشعب عشان يتوب عشان كده أشعياء 40 يقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب ده الصارخ ده يوحنا المعمدان قال لهم تعالوا بقى يهود حاسبكم ايه اللي خرجكم للبرية خرجتوا ليه تتفرجوا على واحد غني تتفرجوا على معجزة ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا ده نوع من التبكيت لليهود اللي بيسمعوه عاوز يقول لهم ايه اللي خلاكم كلكم تطلعوا تشوفوا يوحنا وتسمعوا له الا لانه بيشهد للحق والا لانه راجل عظيم وقديس وبعد كده هتموتوه أقصبة تحركها الريح هنقف عند دي أهو هنا بقى ربنا يسوع بيشاور على إيه القصبات التي تحركها الريح عاوز أقول لهم المعلمين اللي عندكم رؤساء الكهنة اللي عندكم رجال الدين بتوعكم المتدينين اللي فيكم قصبة تحركها الريح أقصبة هنا يعني سؤال استنكاري يعني انتوا ما خرجتوش عشان تبصوا على حاجة كده تتهز مع الريح انتوا عارفين في البرية بتلاقوا عيدان القصب كده واقفة واي ريح يطوحها يمين وشمال وده منظر عادي فقال لهم انتوا طلعتوا البرية عشان تتفرجوا على العيدان اللي بتتحرك انما فيها نوع من الادانة لكل المتدينين اللي ايه بتحركهم الريح زي ما قال معلمنا بولس الرسول محمولين بكل ريح تعليم غريب في ناس متدينة تمشي مع الموج مع أي طيار هيرودس هو الملك يحيى الملك عمل غلط لا ولا غلط ولا حاجة فيش غلط إنما يوحنا المعمدان ليس قصبة تحركها الريح هيرودس عمل غلط لا يحل لك ده الملك لا يحل لك دي فيها رقاب لا يحل لك لأنه ليس قصبة تحركها الريح فاهمين المعنى فربنا يسوع بيتأمل في جمال هذا العظيم يقول لهم انتوا طلعتوا البرية ليه ايه اللي شدكم في الراجل الفقير اللي لابس حتة وبر إبل وبياكل جراد وعسل نحل ايه يعني اللي شدكم فيه لأنه ليس قصبة تحركها الريح إنما هو جبل وصخرة جوه المسيح ليس قصبة تحركها الريح كأنه عاوز يقول لنا درس من حياة يوحنا المعمدان إن كنت عاوز تفرح ربنا لا تكون قصبة تحركها الريح ما تبقاش مع أي طيار وأي لون بيجيبوا سيرة الناس تجيب بيشتموا في حد تشتم الناس ماشية في الموضة دي تمشي لا كده مالكش منظر حد يبص عليك خليك زي يوحنا المعمدان اللي لفت نظر العالم كله لأنه لم يكن قصبة تحركها الريح لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين